السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد ف كلمة قلناها اللقاء السابق أن بعض ال... بعض الكلمات نور وبعض الكلمات قبور ومن منطلق نفس الكلمة آه سبحان الله هناك بعض الكتب إذا قرأتها آه، حياتك بالفعل تتغير على رأس هذه الكتب لا شك ها؟ القرآن كتاب الله عز وجل ولكن إن تكلمنا عن صنعة البشر يعني فستجد بالفعل ان في كتب كده حاجة تانية نوع تاني ومن امثلة هذه الكتب الكتاب المشهور اللي في الغالب ممكن يكون اغلبكم اراه كتاب ابن القيم الداء والدواء والكتاب ده يتقرا كم مرة اه يعني يتقرا اه ده, ده مش كتاب من اللي هو ايه قريته قريت الكتاب ده ايه اه قريته لا ده كتاب يتقرا مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وس... بالفعل بالفعل يتقرا كتير ده, م... ده مش بتاع كتاب يتقرا مره واحده بس بالفعل وانا قرات هذا الكتاب اكثر من مره ولكن كل مره آه ايه ده هو الحته دي كانت موجوده في الكتاب انا ما مش فاكر يعني حاجة كده ايه تهزك جزاكم الله خير جزاكم الله خير حاجة كده حاجة تانية تلمس قلبك لها واقع تاني كنت بقرأ في الكتاب وقرأت نقل لابن القيم رحمه الله يقول قال بعض السلف رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم ورب مغرور بستر الله عليه وهو وهو لا يعلم آه تسمع الكلام تتخض ان رب مستدرج مستدرج مين اللي بيستدرجه الله عز وجل الله الله عز وجل بيستدرج ها أه؟ ونستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين فقد يستدرج الله عز وجل العبد والعبد بيستدرج في الذنب والله عز وجل يملي له وهو وهو لا يعلم يعني هو شغال عايش مستمر ما بيتغيرش ويظن أنه على الحق وهو لا يعلم ورب مفتون بثناء الناس عليه الناس عمالة تقول له أنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله قال لهم ادعوا لي ادعي لك ده أنت اللي تدعي لنا ده أنت حاجة ما شاء الله ربنا يبارك لك ده أنا نفسي أبقى زيه اه وشك منور ما شاء الله لا قوة إلا بالله وهو يا عيني اتفتن بكلام الناس دول وصدق وهو وهو لا يعلم وهو لا يعلم ايه انه مفتون مفتون ورب مغرور بستر الله عليه وهو وهو لا يعلم هو فاكر نفسه عشان الناس بتحترمه وبتقدره من أجل الطاعات الظاهرة اللي ظهر عليه إن هو كده بالفعل راجل صالح وكما ينبغي وهو لا ده مغرور ويا ريته مغرور بالطاعة ده مغرور بالستر مغرور بالستر لأنه عنده ذنوب ولكن سترها ربنا عليه فيتغر بإيه بالستر سبحان الله وأنا بقرأ في الكتاب فضلت أقول آه وهو لا يعلم وهو لا يعلم وهو لا يعلم عشان خاطر كده أنا جاي أقول لنفسي وأقول لكم النهاردة اصحى لنفسك فوق قد تكون مستدرج وأنت لا تعلم قد تكون تكون مفتون وأنت لا تعلم قد تكون مغرور وأنت لا تعلم لا تعلم تعرفش خلي بالكم يا شباب اللي بيتفتن في دينه اللي بيتفتن في دينه ما يعرفش ان هو مفتون ما يعرفش ده هو فاكر ان هو كده ايه ان هو كده صح وهو ده المظبوط ان المغرور مش شايف ان هو بيتكبر لا ده هو شايف ان هو يستحق المنزلة دي عشان خاطر كده اتعامل مع الناس بالشكل ده هو مش شايف ان هو مغرور ولا حاجة الظالم شايف ان الظلم اللي بيظلمه للناس ده ايه ده حقه اصلا ده بتاعه ده هي شطارة وفهلاوة ولكن انت اللي مش عارف تعمل زي انت اللي خيبان هو مش ظالم وعارف انه ظالم لا هو مش عارف ده هو مفتون ولا يعلم لا يعلم فاكر نفسه راجل محترم وكويس وطائع وبتاع بتاع ربنا وهو مفتون ومغرور ويستدرج وظالم وظالم للناس وظالم لنفسه وهو لا يعلم عشان خاطر كده جاي اكلمكم النهارده عن الغفله الغفله سبحان الله تعريفات الغفله جميله قوي الكفوي يقول الغفله هي عدم ادراك الشيء مع وجود ما يقتضيه ان انت ما تبقاش مدرك الشيء مش عشان خاطر هو مش واضح لا ده هو واضح وما يقتضيه موجود ولكن انت غير مدرك الجورجاني يقول ألا يخطر بباله الغفلة من أمر معين ألا يخطر ببالك هذا الأمر ما تجيش دماغك ما تجيش المناوي يقول فقد الشعور بما حقه أن يشعر به إن أنت المفترض إن أنت تكون إيه بتحس بتحس إنما مع إن المفترض إن أنت تحس إلا إن أنت ما حسيتش مش بالحاجة البسيطة لا دي الحاجة اللي هي حقها أصلا إن هي يشعر بها ولكن فقدت الشعور بها من هنا تأتي الغفلة تعذر الله يقول لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون هم لهم قلوب ولا ملهمش عندهم بس ما بتفهمش عندهم أعين ولا ما عندهمش عندهم بتشوف بتشوف ولكن بغير بصيرة عندهم آذان آه عندهم ولكن ما بيسمعوش بيها صح ما بيسمعش يرى الحق إيه باطل ويرى الباطل حق كل حاجة عنده معكوسة لما لأنه غافل غافل عن آيات الله عز وجل عشان خاطر كده لو اتكلمنا عن الغفلة هنقول إن في أهم ثلاث أنواع من الغفلة غفلة عن وغفلة في وغفلة مع غفلة عن الطاعة إن يكون الإنسان عنده غفلة عن الطاعة يعني إيه عنده غفلة عن الطاعة يعني لا تخطر له ببال ولا يدركها ولا يشعر باحتياجه ليها مع وجود المقتضى غافل غافل ما بيزعلش لما تفوته طاعة ما يزعلش لما حد يسبقه في الطريق إلى الله عز وجل ما يزعلش عادي هو أصلا لا يخطر له ببال ابن الجوزي في صيد الخاطر قال خطرة جميلة قوي كان نفسي أجيبها بس هقولها لكم بالمعنى كده كان بيناقش قضية هو ازاي الناس في الجنة شايفين ناس أعلى منهم هم شايفين أهو شايفين الناس اللي فوق دول أعلى مننا ومع ذلك مش زعلانين دي حاجة تغيظ والله ازاي يعني ده الناس فهو فوق يعني في نعيم ولكن مش زعلان ابن الجوزي بيقول لك ايه عشان خاطر هم كانوا اصلا بيشوفوهم في الدنيا اعلى منهم في الطاعة ولا يغضبوا اصلا هو كان بيشوف الولد اللي حافظ القرآن ما شاء الله انت حافظ القرآن ما شاء الله لا قوة الا بالله ربنا يحميك يا ابني والله انا مبسوط جدا تمام الواحد بيحب النماذج اللي ب... ب... بتنصر دين ربنا سبحانه وتعالى ما شاء الله تشوف الاخ الفلاني بيغض بصره عنده تحري لغض البصر بشكل ما شاء الله لا قوه الا بالله عندنا واحد في الشغل نحسبه من الصالحين والله حسيبه ولا نزكي على الله احد آه عندنا اخت ما شاء الله حجابها غايه في الجمال وغايه في الستر ومؤدبه ومهذبه كده وحاجه يعني حاجه تفرح ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله واحلى حاجه ان هو بيقول لك ايه اه ما شاء الله لا يحسد ما هو خايف عليه وعمر ما جه في دماغه ان هو يبقى احسن منه ما كانش في دماغه انه يبقى احسن منه فلما دخلوا الاثنين الجنة وشافوا فوق اه قال لك ما شاء الله يستاهل والله ما هو تعب يزعل ما يزعلش لانه كسلان من البداية عرفت ليه لو دخلت الجنة يا رب جعلنا من اهل الجنة وواحد سبق سبقك مش هتزعل عشان انت اصلا ما نفسكش ان انت تسبقه في الدنيا لو كنت عايز تسبقه كان زمانك اشتغلت الشاهد ان هذا من الغفلة عن الطاعة انك لو بالفعل مقدر قيمة مسألة حب ربنا سبحانه وتعالى يعني لو زوج مراته حبت واحد زيه او اكتر منه اكتشف ان مراته بتحب واحد تاني هيعمل ايه هم؟ هعمل ايه آه، يعني هو هيبقى غلطان بس آه، اه ممكن فعلا بالفعل يقتلها تمام بس اقل حاجة ممكن يعني لو من عينة العزيز مثلا وده موجود اليومين دول ونفسي اتكلم في الحتة دي بس مش قادر عشان خاطر ما تقولوش آه، المهم آه، لو اقل حاجة يعني اقل حاجة هيزعل يعني ده يعني اه هيزعل اصل لسه واحد امبارح امبارح مش امبارح جوه امبارح يقول لي لا لو يعني في قبلة مثلا بين وحد تاني ومفيش feeling اه عادي يعني فبقول له feeling هو مفيش feeling ما انت لو كان عندك feeling كنتش اتكلمت في الموضوع ده انما هو مفيش feeling فعلا تمام فهي مسألة الايه ال feeling ان انت يكون عندك احساس انها بتحب واحد تاني وانت جوزها فايه تزعل انما ربنا يحب حد اكتر منك عادي ما تزعلش دي عادي ما تزعلش ايه مشكلة صح ولا غلط اقول لكم حاجة من غير زعل ده ان دل يدل على ايه همه في حب زوجته اكتر من همه في حب ربنا همه في حب زوجته اكتر من همه في حب ربنا ولو كان همه في حب ربنا اكتر كان زعل برضه كان زعل انما هي دي الازمه ان في ناس غافله عن الطاعه شوف ربنا بيقول ايه اقترب للناس حسابهم وهم في غفله ها معرضون هم ليه اعرضوا ليه اعرضوا عشان هم في غفله هو شاف سكة ربنا يعني ايه اعرض آه، يعني لف ورجع ايه اللي خلاه يشوف السكة هو شايف السكة لف ورجع لف ورجع تاني ليه الغفلة هو لو يعلم مدى احتياجه لسلوك هذا الطريق ما كانش غفل عن عن الامر ده كنت بقرأ امبارح في البطالة وأسبابها فيقول لك آه، من أهم أسباب البطالة إيه عدم احتياج العائد إنه مش عايز العائد ما بيشتغلش ليه آه، مستريح معاه فلوس يشتغل ليه واحد ملياردير ابن ملياردير يشتغل ليه يشتغل يشتغلش يقعد يصرف في الفلوس فدي من أسباب البطالة والبطالة في الدين كده لما تلاقي واحد معرض عن الطاعة اعرف ان هو آه، أغاني معاه كتير قوي صح؟ لا ده هو غافل لا يعلم لو كان عارف حقيقة نفسه كويس كان أقبل على الطاعة ولكن هو مفتون هو فقير وهو وهو لا يعلم ما يعرفش حقيقة نفسه اصحى حسناتنا مش كتير لدرجة ان احنا ما نقبلش على الطاعة اصلا حسناتنا كلها على بعضها يمكن تبقى يمكن تروح يوم القيامة تلاقي حاجة بسيطة قوي ويمكن هي دي اللي تدخلك الجنة بس مش من حقك بقى ان انت تتكبر بحاجة بسيطة انت فقير لذلك كان جزاء من يعرض واما الثالث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واما الثالث فاعرض ها فاعرض الله عنه هو أعرض عن ربنا سبحانه وتعالى أعرض عن العلم أعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما الثالث فأعرض ها فأعرض الله عنه قال تعالى نسوا الله فنسيهم هو يبقى تجيله فرصة الطاعة ما يخشش فيها ما تجيش تاني أو تيجي بس كل فين وفين تيجي بس كل فترة كبيرة تيجي بس مش نفس قوة الفرصة الأولانية أنا مؤمن أن الفرص دائما متجددة ولكن هناك فرص لا تعوض لا تعوض خلاص راحت عليك دي عشان خاطر كده بنقول للشباب لما تبقى قاعد على السرير كده نفسك تيجي تقول لك يلا قومي صلي ركعتين ما تجيش تقول لها ايه الله ده انا قلبي منشرح للصلاه النهارده خلاص هصلي في الثلث الاخير من الليل لا ما دام قالت لك دلوقتي قوم صلي اسمع الكلام قوم دلوقتي مش هتيجي تاني شويه وهتكسل لما تلاقي نفسك كده قلبك انشرح يلا هلبس حجاب دلوقتي سليم هطول الطرحة حبتين ثلاثة أربعة خمسة كده وابقى آه لابسة حجاب شرعي زي اللي الله عز وجل يرضاه ما كنتش مواظب على الصلاة في المسجد خلاص لقيت دلوقتي نفسي بتقول ايه يلا خلاص هتبتدي من دلوقتي تصلي في المسجد كل الصلوات اه كل الصلوات هتقدر ما تفكرش في الحتة دي هقدر يلا هروح ما تقولهاش ايه لا والله انا لسه في الاول مش هينفع اكيد مش هقدر دي فرصة فرصة نفسك اتفتحت انشرح صدرك ومين اللي شرح لك صدرك دلوقتي هم؟ الله اقتنسها اقتنسها اما تفوت ممكن ما تجيش او لما تيجي مش هتيجي واحدة زيها هتيجي واحدة اقل فامسك فيها بايديك واسنانك ما تخليهاش تعدي ما تعرضش عنها ما تنساهاش عشان خاطر اللي بينساها بيتنسي اللي بيعرض عنها بيعرض عنه فلا تغفل عن الطاعة خاطر كده النبي صلى الله عليه وسلم يا رب ما نغفلش عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لما كان بيتكلم عن اللسان بيقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا ولا يظن أنها بلغت ما بلغت يهوي بها في النار سبعين خريفا سبعين سنة نار بإيه بكلمة مش دي اللي واقف عندها صفة تعامله مع الكلمة إيه لا يلقي لها بالا لا لا لا لا كان عارف انها غلط كان عارف لا ولا يظن انها بلغت ما بلغت يعني حتى لو غلط هي لا مش غلط قوي يعني هي بيضة برضو يعني مش كبيرة قوي ولكن يهوي بها في النار سبعين خريفا وهي كلمة في عرف العامة لا يلقى لها بالا خالص ولا ك... تعدي كده ولا احنا قاعدين بنتكلم تعدي في الزحمة ما بناخدش بالنا منها هي دي الكلمة اللي يجي يوم القيامة هي دي اللي هتدخلني النار يا نهار أبيض ليه بفتكرها مش قادر انساها وهو لا يعلم اصحى اصحى ممكن تقول كلمة بالفعل تدخل بيها النار ما بقولش تدخل بيها النار تبقى مخلد فيها ربنا يا رب يرزقنا حسن الخاتمة ويرزقنا الخاتمة على الإسلام وكل من مات على الإسلام فهو سيدخل الجنة يوما من الأيام لا محالة ولكن أصابه قبل ذلك ما أصابه أصابه قبل ذلك ما أصابه دي مش عايزين ندوقها مش عايزها مش عايز تيجي فيا أي حد ثاني غير أنا عشان خاطر كده الله عز وجل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ووجه النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الصحبة قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطعها من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ولا تطع من أغفلنا الغفلة الناس اللي بتغفل مش دول اللي انت تبقى معاهم مش دول اللي تاخد رأيهم مش دول اللي تسمع كلامهم مش دول اللي ينفع يبقوا اصحابك مش دول امال مين الذين يدعون ربهم بالغداة بالغداة ولا الناس طول اليوم ناس قاعدة في طاعة ربنا طول اليوم بيبحثوا عن الإخلاص يريدون وجهه طب شوية كده وشوية كده لا ولا تعد عيناك عنهم طب مش للناس الوحشين للدنيا لا تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه إلا قلبه غافل عن طاعة ربنا مصيره إيه واتبع هواه صفته لما يبقى غافل عن الطاعة ما هو اللي يسمع كلام حد لازم واللي هيمشي كده ما بيسمعش كلام حد هيسمع كلام حد مين هيبقى هواه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه يمشيه بقى هواه يضله الله عز وجل باتباع الهوى واتبع هواه وما يتبع هواه وكان أمره فرطا كل, كل دي صفات لمن أغفلنا قلبه اللي قلبه غافل عن الطاعة كنت بتكلم مع واحد من كام يوم بنتكلم في حتة كده المهم أنا في وادي وهو في وادي أنا في وادي وهو في وادي مش عايز أقول له قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والدين وعشان خاطر الناس دي ما بتقتنعش بالكلام ده أصلها فعلا فقمت قايل له إيه قايل ده في بحث علمي ورسالة ماجستير في جامعة كذا و... وبتقول الكلام الفلاني واحد اتنين تلاتة بحث علم اهو هو انت مجنون فانت هتقول ايه هو الكلام ده خلاف ايه خلاف هواه مش جاي على مزاجه مش جاي على مزاجه هي القضية مش قضية دين وبحث علمي لأن مفيش تعارض هي القضية قضية ايه دين وهوى لما يلاقي آه تيجي تقول له البحث العلمي والمثقفين وال... يا عم مش هقول لك قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قول له دول آه وبيثبتوا النظرية دي وبيعملوا كده تيجي تقول له بقى يلا ها ايه رأيك البحث العلمي هو يقول لك ايه لا ده جنان فبقى البحث العلمي عنده يساوي ايه جنان زائد او في حالة ايه أنه خالف هوايا كنت بقرأ آية سبحان الله لقيتها توصيف هذا المعنى أنا قلت لكم المرة اللي فاتت كتاب ربنا والله العظيم يصبرك يصبرك على الأثر اللي أنت بتشوفه من الناس يصبرك على الطاعة اللي أنت بتتكلفها ولسه ما تعودتش عليها يصبرك على تكلفك ان انت تجمع ذنوب او تهرب من معاصي وانت لسه مش كده يصبرك يهذبك يعلمك ينحتك يربيك كتاب ربنا الله عز وجل يقول إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم هي كده إذ يقول المنافقون مش بس المنافقين والذين في قلوبهم مرض اللي عندهم مشاكل في قلوبهم وما بيصلحوهاش قالوا نفس كلام المنافقين تشابهت قلوبهم وقال الذين لا يعلمون مثل قولهم ها تشابهت قلوبهم لما القلوب تشابهت قالوا نفس الكلام فربنا هنا قال على اتنين قالوا نفس الكلام المنافقين والذين في قلوبهم مرض يا رب اصلح قلوبنا يا رب اهدي قلوبنا يا رب اشف قلوبنا يا رب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ليه يا ابني كل ما أقول لها حاجة تقول لي دين كل ما أقول لها حاجة تقول لي قال الله كل ما أقول لك حاجة تقول لي قال رسول الله هو أنت مش هتبقى غلط يعني هو أنت أحسن مننا هو أنت مش هتبقى وحش هو أنت أحسن مني في إيه لا أنت غلط لا أنت غلط ده جنان أنت وحش أنت مش كويس أنت رجعي أنت متشدد أنت ما بتفكرش صح أنت بعيد غر هؤلاء دينهم والتانيين ما غرهمش ولا حاجة بس هم ماشيين ورا كلام ربنا مش أكتر يقول ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم هو بس كل الموضوع إيه توكل على الله شاف مين اللي بيوجهه ربنا خلاص وكل هذا الأمر لله هو اللي هيوجه طب ومين اللي بيرزق هو يبقى لله ومين اللي بيهدي هو يبقى لله والطريق ده بتاع مين بتاعه يبقى لله كل حاجة لله ده اسمه دين إنما التاني شايفه غر هؤلاء دينهم يقول فإن الله عزيز عايز تبقى عزيز فإن العزة لله جميعا آه من كان يريد من كان يريد العزة عايز تبقى عزيز فإن العزة لله جميعا روح خليك مع ربنا سبحانه وتعالى خليك مع أوامره فإن الله عزيز عزيز بس لا حكيم امشي ورا الكلام حكيم يضع الشيء في موضعه يضع الحكم في موضعه يشرع الأمر كما يصلح للأمر مش لمزاجه لما التاني شاف مزاجه خلاف الكلام ده قال لك ايه غر هؤلاء دينهم الشاهد واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه اللي تشوفه في حالة غفلة اسمعش كلامه ليه؟ لأنه بيتبع هواه وفي الجملة إن استمر ستجد أمره فرطا وهذا هو النوع الأول غفلة عن الطاعة أما غفلة في غفلة في الطاعة وتؤدي إلى عدم الإحسان في الطاعة تؤدي إن أنت ما تبقاش محسن فيها تبقى أنت جوه الطاعة وأنت غافل عن المعاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل إن أنت تبقى واقف بسيدح يا رب اغفر لي يا رب ارحمني يا رب اهديني يا رب استرني يا رب اكرمني يا رب بارك لي وانت غافل غافل مش موجود زي كنا بنقولها دي بعد الصلاة ايه اللي يحصل تلاقي الاخ قاعد يقول ايه الحمد لله الحمد لله الله اكبر الله اكبر لا اله صح يفضل يبسبس كده شويه ويبقى اسمه ايه في الاخر بيختم الصلاه لا يا ابني مش اسمهاش بسبسه اسمها ايه سبحان الله سبحان الله زي لما تسلم على الناس الناس ما بتحبش تحسن دلوقتي الا من رحم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اقول لك سلام بركاته ايه يا ابني فين الباقي كل الحروف ادغام واقلاب في نفس الوقت ضغط الكلمة كلها سلام بركاته ايه ما تقولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته طويلة قوي يا حسن قولوا عليكم السلام هنا ما ايه سلام بركاته دي آه الناس بقت تكسل فعلا بقت تكسل تحسن مفيش وقت مفيش وقت لإيه بقى للطاعة المفترض هو بيقول سبحان الله يقول إيه آه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله تطلع إيه سبحان الله كاملة وتطلع منين لا من جوه من القلب مستعجل في رواية تانية بتقول عشرة وعشرة وعشرة امشي للعشرات ولكن ما تقولش المية غلط قول 30 صح احنا نبحث عن الغثائية كتير بس لا قيمة لا مش هتعرف تعمل كثير كتير بقيمة اعمل قليل بقيمة بس ما تعملش كتير بلا قيمة ما هو لا قيمة عشان خاطر كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للنساء عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس واعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات ولا تغفلن فتنسين الرحمة شوف النبي صلى الله عليه وسلم عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس وانتم بتذكروا ربنا بالتهليل والتسبيح والتقديس عليكن بالأنامل واحدة واحدة كده وانت بتعد تمام وعد على ايدك ليه لانهن مستنطقات هتيجي تقول كان بيسبح عليا كان بيسبح عليا والله اهو كان بيقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا اله الا الله لا اله الا الله كان بيقول كان بيقول فإنهن مستنطقات الكرواتة دي ما بتنفعش يقول ولا تغفلن فتنسين الرحمة وانتوا قاعدين بتذكروا ربنا ما تنسوش ان دي رحمة وسبب في نزول الرحمة استحضر الأجر أهل العلم الفقهاء بيقولوا ايه استصحاب النية صح؟ استصحاب النية ان انت تبقى بتستصحبها بتجيبها تاني بتمررها على قلبك تاني وانت ماشي في الشارع كده اهو رايح المسجد هو كل خطوة فيها ايه حسنة وترفع عنك خطيئة وترفع بها درجة صح افتكر ده بقى وانت بتعمل لما كانوا السلف بيعملوا كده كانوا بيستصحبوا النية بيمرروا هذه النية على قلوبهم وهذا الأجر على قلوبهم مرة أخرى كانوا بيعملوا إيه بيضيقوا الخطى كانش يعرف يمد بقى ليه قال لك لا يا عم ده كل واحدة درجة كل واحدة درجة زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت الأخ بيدي درس شاف نملة ماشية عليه مش عايز يموتها مش عايز يموتها ليه بتستغفر له بتدعي له بتستغفر له وتدعي له الله النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته وأهل السماء والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير فشاف نملة وهو قاعد في الدرس يموتها ده لو حد موتها ممكن يتخانق معاه لا يحافظ عليها كده استصحاب النية إنما لما يكون بقى في غفله غفلة عن النوايا وغفلة عن الإحسان في الأعمال تلاقي الأعمال بتتكروت ولا يحسن فيها ربنا يهدينا ثلاثة غفلة مع الطاعة احنا اول واحدة كانت ايه غفلة عن الطاعة ودي كانت تبقى سببها او تبقى مسببة لايه للاعراض وغفلة في الطاعة ودي تبقى مسببة لايه عدم وجود الاحسان في الطاعة ثلاثة غفلة مع الطاعة ودي تكون مسببة لايه فعدم القبول غرور يبقى عنده طاعة والطاعة هي هي السبب في الغفلة ايه ده ازاي مغرور بطاعته زي اللي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتق الله اتق الله فإن هذه قسمة لم يرب بها وجه الله يا قادر يا قادر ده الكلام ده لمين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي انت بعد ما تقول اسمه بتقول صلى الله عليه وسلم يقول له اتق الله فإن هذه قسمة لم يرب بها وجه الله شوف الفجر شوف الفجر النبي صلى الله عليه وسلم بيصف هؤلاء يقول يحقر أحدكم صلاته بصلاتهم وصيامه بصيامهم الناس دي كان عندها ايه يا جماعة صلاة الناس دي كان عندها صلاة غفلة والناس دي كان عندها صيام كان عندهم صلاة وصيام ولكن يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وعندهم كمان قراءة قرآن أنا عايز أقول كلمة مش في النقطة دي في اللي قبلها يا غلبان اللي ما عندكش صلاة وصيام وقراءة قرآن كلنا غلابة صح ده في ناس عاملاها عملوها وحشين امال اللي ما عملهاش شد حيلك اقرص على نفسك دوس على نفسك شوية الشاهد ان هتزعلوا مني ها تلاقي الاخ من دول قاعد في الدرس نجيب سيرة ال اي حاجة فيقوم ماسك لحيته كده و... ولعب فيها ويطولها لي ملتحي بقى من الناس اللي ايه اه المبشرين بالجنة الملتحين دول صح ها وهو بايظ وضايع وقلبه كله امراض وناس كتير جدا مش ملتحين احسن منه معلش ما انا لازم ابقى صريح ولو زعلتوا معلش ما تزعلوش مني بس ده واقع انه يبقى غره ايه لحيته قوم قميصه وطاقيته ودنيته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عم الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انت درست ايه في العقيدة يا ابني لا يا حبيبي ما درستش بس انت بقى اخبار ان الله يرى معاك ايه يا عم انا ما بفهمش لا في التعطيل ولا في التحريف ولا في التشبيه ولا في التمثيل ولا اعرف اي حاجة انت اخبار ان الله يرى معاك ايه يرى بجد ولا في مشاكل يعني بالليل وانت قاعد لوحدك ومحدش شايفك الا ربنا يا عم الملتحي ربنا ساعتها بيبقى يرى برضه برضه ولا ساعتها بيبقى ربنا يهدينا وتاب علينا انا بركز على النقطه دي كتير عشان خاطر هي مهمه ومش معنى كده ان انت ما تلتحيش لا التحي برضه بس مش بتكلم عندي ان مش ده سبب مش دي علامه الصلاح هي احد العلامات مش هي لوحدها يجي الكلام كده عن ال عن اي ذنب او اي طاعه أو عن الحجاب تلاقي الأخت المنقبة قاعدة ولا المختمرة تقول لك الحمد لله الحمد لله تعفانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير وفضلنا لا دي هي لا متواضعة حقيقي وفضلنا هي من الأخوات الفضليات الذين التي فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا وشفنا وسمعنا ان مش منقبة وما سابتش قيام الليل بقالها خمس ست سنين والله اقسم بالله بيحصل وكتير جدا مختمر او منقبة ونايمة ومش معنى كده ان التانية تقول لك خلاص كويس هقوم ليل ومش هلبس الحجاب الشرعي سليم هبقى بشعري كده عادي لا مش كده برضه انما دي علامة فاللي انا عايز اقوله الغفلة مع الطاعة ان انا قريت لي كتابين ودرست لي كتابين وقلت درسين وقفت على المنبر قلت خطبتين ودعيت تلات اربع خمس ست انفار وبقيت من اولياء الله الصالحين مش شرط ممكن تبقى في اسفل سافلين لان انت معجب ويقولون ايه آه طاعة طاعة فرحانين بالطاعة ومع ذلك هؤلاء فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول يا ريته كان بوش واحد ده أصلا هو بوشين ولو كان بوش واحد برضه مش من حقه ان هو يتكبر بطاعته لأن الكبر بالطاعة أو الإعجاب بالطاعة ده سبب في عدم قبولها فلما تلاقي دي حاجة أنت عملتها مستعظمها قوي في عينك ما تعملش حسابك عليها خلاص ضاعت ضاعت بجد كان أحد كان أهل السلف بعضهم كان إذا خطب خطبة أو كتب كتابا فإذا قرأه بعدما كتبه وأعجبه حرقه قال لك ده, ده, ده, ده حلو حلو يعني ايه اعجبت بيه معجب بالعمل اه خلاص ما انا معجب بالعمل المعجب بالعمل ده ايه الاعجاب سبب في عدم القبول ضاع علي اطلعه لا بقى ايه لا خلاص احرقه واكتبه تاني يمكن اكتبه اوحش شويه واما اكتبه اوحش شويه يبقى اطلعه للناس يجي يكتبه يبقى في عينه ما هو صادق ربنا يجازيه يكتبه يبقى في عينه وحش وهو احسن من الاولاني فينشره للناس واضح ان ساعات كده وانت محضر داخل على الدرس كده محضر بقى عندك النهارده بقى حضر محضر بقى وجاي و... اول ما تقع كده يا نهار ابيض هو العنوان كان ايه؟ لا والله هو العنوان كان ايه؟ اه والعناصر كانت ايه؟ آه الايات كانت ايه؟ هو الموضوع كان ايه؟ او تيجي ربنا سبحانه وتعالى يكسرك الصبح حضرت اه نفس الموضوع اللي هتتكلم فيه بالليل هتكون انت اول المخالفين فيه هو الصبح مش معجب وما تيجي مكسور توفق لما تيجي تتكلم مع واحد وانت شايف ان انت بقى رجل صالح وبتقول له بقى يبطل الاخطاء الشنيعه اللي عنده ايه اللي يحصل تلاقيه هو بيتكبر عليك بإيه؟ بذنبه وانت حاسس بان انت قليل بإيه؟ بطاعتك إنما لما تكون انت من جوه حاسس ان انت ضعيف بس قوي بالله ربنا سبحانه وتعالى يجعله في ايدك هين لين وانت تكون هين لين ثلاث انواع من الغفله غفلة عن الطاعة فتعرض فيعرض الله عنك وغفلة في الطاعة فلا تحسن وغفلة مع الطاعة فلا تقبل آخر رسالة عايز أوجهها لأي واحد ممكن يكون غافل وانا اولكم ربنا يهدينا كلنا لو احنا غافلين الله عز وجل مش غافل عنا لو احنا مش صاحيين لنفسنا الله عز وجل يرانا الله عز وجل يرانا لو انت غافل الله عز وجل لا يغفل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء هيجي اليوم اللي انت تيجي فيه يشخص بصرك ودماغك كده مرفوعة لفوق بتلبي الداعي وفؤادك هواء من الهو اللي مش مستوعب اي حاجة انت ممكن تبقى فين وليه وازاي واللي كل ده بيحصل منين وتكتشف ان ان انت هتمسك كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها تمسك الكتاب كده تلاقي كل حاجة صح انت عملتها كل صلاة صليتها وربنا تقبلها منك كل صيام صمته وربنا سبحانه وتعالى جزاك عليه كل صدقة تصدقتها وربنا سبحانه وتعالى بارك لك فيها تيجي تقلب تلاقي كل معصية عملتها كل كلمة ربنا ما يرضاهاش انت قلتها كل لفظ ربنا لا يحبه انت قلته كل نظرة عمرك ما كنت تتخيل ان دي ممكن يكون لها قيمة وتتكتب هتلاقيها موجودة في الكتاب تمسك الكتاب كده مفجوع ما لي هذا الكتاب ايه الكتاب ده ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها وكل قدامك ووجدوا ما عملوا حاضرة ربنا ما بيظلمش حد ولا يظلم ربك أحدا وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون اوعى تغفل عن اليوم ده لأن اليوم ده هتتحاسب فيه على كل حاجة وانت من دلوقتي لا يغفل عنك في أي شيء الله عز وجل قال يعلم السر وأخفى يعلم السر وأخفى السر ده اللي هو بين اتنين ايه اللي اخفى من السر اللي بينك وبين نفسك الله عز وجل يعلمه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللي جوه صدرك الله عز وجل يعلمه ان انت بتحب الصلاة او ما بتحبهاش بغض النظر عن الصلاة ذات نفسها الله عز وجل يعلمه ان انت بتحب الصيام او ما بتحبوش بغض النظر ان انت صمت او ما صمتش ربنا يعلمه ان انت نفسك تبص عليها او ما نفسكش تبص عليها بغض النظر انت بصيت ولا لا ربنا يعلمه ان انت نفسك بالفعل تنام وتقوم تصحى صلاة الفجر بغض النظر انت ظبطت المنبه ولا لا هو شايف الله عز وجل يرى في قلبك ان انت بتقول يا رب ما اصحى مش عايز اصحى انا عايز انام ربنا يعلمه او يرى جوه قلبك ان انت بتقول يا رب صحيني نفسي ابقى في الصف طب ابقى في الصف المرة دي واموت ربنا يعلمه اوعى تغفل لانه لا يغفل عنك ابدا لا في الدنيا ولا في الاخره شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أنا الملك أين ملوك الأرض تخيل يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء, السماء بيمينه شوف ربنا بيقول يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب بيمينه ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض أنا عايز أسأل سؤال والله لنفسي وليكم هو لما ربنا يقبض الأرض والسماء بيمينه إحنا هنبقى فين هنبقى فين في قبضة الله في قبضة الله فإياك أن تغفل عمن ستكون في يوم في قبضته في قبضته وإلا فمن وجد خيرا كما قال فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه أخيرا اصحى لنفسك اصحى لنفسك ارجع النهاردة عندك طاعات عندك ذنوب الناس بتثني عليك الناس بتقول عليك وحش بتقول عليك حلو ارجع النهاردة حاسب نفسك هو انت فين انت فين من الطريق انت بجد على طريق الله عز وجل ولا انت بعيد انت بجد بتتقدم ولا لأ انت بجد بتتصلح من الاسبوع اللي فات للاسبوع ده في حاجة زادت في قيام زاد طب في قيام وجد وما كانش موجود في تدبر زاد في ذنب كان بيتعمل وما اتعملش في طاعة كانت بتتعمل وزادت او ما كانتش بتتعمل واتعملت في ولا ما فيش ما فيش اصحى اصحى اصحى عشان خاطر الكلام اللي احنا بنقوله ممكن يكون في يوم من الايام حجة علينا ندخل بيه النار وممكن يبقى يوم في الايام سبب لدخولنا كلنا الجنة ويا رب يا رب يا رب هذا الجمع يا رب غير منقوص يا رب ولا واحد فينا يا رب كلنا نبقى في الفردوس الأعلى ويكتب لنا الهداية في الدنيا ويرزقنا يا رب ارزقنا يا رب حسن الخاتمة بس الكلام ده برضو محتاج محتاج ان انت تعمل حاجة محتاج ان انت تحط راس مال وتشغله وتدعم عشان خاطر ربنا يرزقنا الفردوس الاعلى والجنه اصحى لنفسك النهارده كل واحد يقعد ويحاسب نفسه يشوف هو فين من الطريق قبل ما يجي يوم نقول فلان ربنا يغفر له ويرحمه قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك